الحساب قد اقترب ويل لعجم أو عرب من شمس يوم قد غرب لا سر فيه ولا نسب إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن ظهرت ومنها ما بطن يا رب فارحمنا إذا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة النهاية السيناريو بتاع نهاية الزمان الحلقة بتاعت النهاردة بدون أي مبالغة الكلام بتاع النهاردة ممكن يتوقف عليه حاجات كتير قوي في مستقبلنا إنك أنت تعرف الكلام اللي هنقوله الليلة بإذن الله ممكن يتوقف عليه حاجات كتير قوي في مستقبلك وفي مستقبل ولادك ممكن يتوقف عليه حاجات- حاجات كتير جدا في مصيرنا يا جماعة الله يقول وإنه لعلم للساعة علم الساعة وتعلم أشراط الساعة دي من أخطر العلوم اللي بيتوقف عليها مصيرنا النهاردة هنتكلم عن السيناريو القهري اللي هيمشي لحد لحظة قيام الساعة لحد ما المقصلة لحد ما المقصلة تنزل على الأرض وتنتهي قصة الإنسان على الأرض احتضار الارض اصعب مليار مره من احتضار اي انسان مهما كانت صعوبه موته الارض بتحتضر الارض وهي في نهايتها ايه اللي هيحصل من اول النهارده لحد نهايه الزمان الخمس مراحل اللي هتحصل هنتكلم عنهم الليله باذن الله سبحانه وتعالى مش عايزك تقول ان انا يعني كلامي اوفر شويه وانا بقول لك ان بيتوقف على الكلام بتاع النهارده ده مصيرك ومصير اولادك لو انت خايف على اولادك فهميهم الكلام ده لو انت خايف على اولادك احفظ الكلام ده عشان تربيهم التربيه اللي يتحملوا بيها اللي انا هقوله النهارده اللي انا هقوله الليله دي دي اخطر حلقه في السلسله كلها يا جماعه للانسان اللي هيستوعب والسلسله كلها بعد كده هي شرح تفصيلي للكلام ده عشان نقدر نستوعبه اكتر لانه خطير ولكن انا هحاول المها لكم قدر الوسع ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان عنده 70 سنه وكانت اعمى ما عادش بيشوف وكان من اكبر علماء الامه في هذا الوقت ان لم يكن اكبرهم في هذا الوقت الحسين ابن علي رضي الله عنه ابن بنت رسول الله صبت حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام كان عنده 57 سنة و30 ألف واحد من العراق بعتوا له إن هم بيعوه خلاص هيموتوا في سبيل الإسلام وراه وكانت الدولة الأموية هي اللي بتحكم في الوقت ده ومعاوية بن أبي سفيان مات رضي الله عنه وأرضاه سيدنا الحسين قرر إنه يطلع على العراق ابن عمر اول ما عرف راح ومسك ايده قال له لا تخرج يا ابن بنت رسول الله انا عايز اقول لكم خطوره الحلقه دي ايه في الاول عايز اقول لكم ان المأساة اللي ذبحت قلب الأمة من 1400 سنة لم- مما حدث للحسين مش عايزينه يتكرر تاني عشان ما يتكررش تاني لازم تفهموا الكلام ده ابن عمر مسك ايد الحسين قال له لا تخرج يا ابن بنت رسول الله الحسين يعني بيقول معاه 30 ألف بيعة هينصروني مش هيسيبوا أبدا أي حد يزيد بن معاوية ولا أي حد يمسني بأي سوء قال له لا تخرج يا ابن بنت رسول الله بكم بدأ الأمر وبكم ينتهي انتوا مالكوش غير البداية والنهاية بس الرسول هو الخليفة ال- ال- الحاكم الأول في الإسلام وفي النهاية المهدي اللي هو من النبي ومن آل بيت النبي بس حدش هيحكمها من آل البيت غير كده بكم بدأ الأمر وبكم ينتهي يا ابن بنت رسول الله إن جبريل خير رسول الله بين الدنيا والآخرة اوعى تنسى اختار الآخرة مالكش دعوة بالحكم حتى لو أنت عايزه عشان الآخرة مالكش دعوة بالحكم مش ليكوا والله لن يليها أحد منكم أبدا ده كلام ابن عمر للحسين قال له والله ما في حد من أهل البيت هيحكم ما في حد من اهل البيت هيمسكها وكل اللي قالوا بعد كده انهم من اهل البيت كل ده مش الكلام الحقيقي اللي هو الكلام الصادق بتاع نسب قال النبوة والله لن يليها أحد منكم أبدا أما نيجي نعلق على الموقف ده وأنا بادئ في قصة النهاية أقول لكم إيه مذاكر مذاكر يا ابن عمر مذاكر قوي مذاكر علامات الساعة قوي مذاكر قصة نهاية الزمان قوي لأنه مذاكر نجا لأنه مذاكر كان فاهم اللي هيحصل لأنه مذاكر نصح الحسين نصيحة لا يعادلها أموال الدنيا كلها ما تخرجش ما تخرجش مش هتنتصر مش هتنتصر على بني أمية مش هتحكم اللي انت عايزه انت عايز تصلح الأمة وعايز ترجعها للخلافة الراشدة مش هتحصل على إيدك مهما كانت نيتك حسنة الحسين رفض مسك ايده وقال له استودعك الله من قتيل خلاص انا عارف وانت عارف اللي هيحصل انت عارف ان شاء الله ربنا يرزقك الشهادة ولكن مش هتنتصر لسه ما جاش الوقت بتاع التصحيح ده التصحيح والترقية للخلافة الراشدة وعودة الأمة للخلافة الراشدة مش هيحصل يا ابن بنت رسول الله غير في نهاية هذا الأمر على إيد المهدي إنما الوقت لسه مش هيحصل نذاكر وهو ده هدف الحلقة دي إن احنا كمان نبقى مذاكرين إن احنا نبقى فاهمين كام شاب ضاع مستقبله بسبب واحد جه ضحك عليه لانه مش مذاكر كم مره واحد خرج قال المهدي سواء القحطاني اللي كان في الحجاز من في بدايه الثمانينات وحصل كوارث او كثير جدا او محمد بن عبد الله اللي خرج في ايام الدوله العباسيه وكانت مقاتل وملئت اشوله من جماجم ال البيت ومن عظام ال البيت بسبب خروجه لانه قال انا اسمي على اسم النبي واسم ابي على اسم ابو النبي يبقى انا خلاص متحقق في الحديث وال... كانت كوارث بسبب كلمة أنا المهدي كوارث لما يجي حد يقول لك أنا المهدي تعمل إيه المذاكر يقول له إيه يقول له لما تنتصر على الدجال همشي وراك مش هو ده المهدي المهدي قبل الدجال كل اللي هيبقى معاه 300 400 واحد المهدي بعد الدجال هيبقى خليفة الأم خلاص مش أنت المهدي المنتصر مش أنت المهدي خلاص لما تنتصر على الدجال بس المذاكر هيخلصها في لحظة اللي مش مذاكر هيضيع عمره وهيضيع شبابه وهيضيع الأمة كلها وراه لو جه واحد قال لك الغوطة الغوطة التي في الشام هي مكان الملحمة هي معسكر المسلمين في الملحمة يلا على الغوطة قول له استنى بس ما الملحمة دي الحرب العالمية الأخيرة مش هتحصل غير بعد تحرير فلسطين مش النبي عليه الصلاة والسلام قال كده عمران وبيت المقدس خربوا يثرب وخرابوا يثرب خروج الملحمة يبقى الملحمة مش هتحصل غير بعد عمران بيت المقدس غير بعد فتح فلسطين تاني وبعد تحرير فلسطين تاني خلاص يا مولانا انا هطلع على الغوطه بس بس لما الاول فلسطين تتحرر المذاكر يا جماعه بينجو من مهالك ياما شباب ضاع مستقبلهم ياما شباب في المئة سنة اللي فات ضاع مستقبلهم لأنه هو وربنا سبحانه وتعالى يكتب لهم الأجر العظيم ولكن لأنه مش مذاكر حلقة النهاردة ده هدفها حلقة النهاردة عايزين نذاكر بقى ما عدناش عايزين يضحك علينا خلاص مأساة الحسين ذبحت الأمة لحد دلوقتي الأمة ما اجتمعتش من بعدها هي حقيقة الأمة ما اجتمعتش من بعد مقتل عثمان ودي كلمة عثمان قبل ما يموت قال إن قتلتموني لا تجتمعون بعدي أبدا مذاكر مذاكر شوفوا الكلمة بتاعت عثمان ومن يوم مقتل عثمان إلى اليوم لم تتوحد الأمة مرة أخرى كلمة مش هيحصل الوحدة غير على إيد المهدي في نهاية الزمان زي ما بيقول ابن عمر عشان كده دي كانت مقدمة أساسية ومهمة عشان اقول لك هدف الحلقه دي ايه لازم تحفظ الكلام ده ولازم تحفظ الكلام ده لو خايف على اولادك اولادنا لو احنا ما شفناش الكلام ده اولادنا هيشوفوه وممكن اولادنا يتعرضوا لاجيال ويتعرضوا لفتن لا يتخيلها عقل لازم نحصنهم لازم نربيهم لازم نفهمهم ولازم احنا كمان نبقى مذاكرين خلاص احنا في الاجيال اللي ما عادش ينفع انها بتبقى مش مذاكره الكلام ده ومش فاهمه الكلام ده زي كبار اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اللي كانوا فاهمين البعض يبص يقول هو كان سلبي في التعامل مع الظلم الفلاني هو كان سلبي لما ما اصطدمش بال... بالظالم الفلاني لا هو كان مذاكر بس وكان فاهم ايه اللي قدريا في حاجات فيها اسرار للقدر الله حجبها عنا وفي حاجات ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا على لسان نبيه عليه الصلاه والسلام ما ينفعش بقى ربنا يعلمنا واحنا نتعامل مع الموضوع احنا مش فاهمين عشان كده كل التتار اللي عملوه في الامه كل ما ذبح التتار في الامه بسبب ايه التتار ده ابن الاثير فضل سنين مش راضي يكتب رغم انه مؤرخ تاريخ التتار قال كيف اكتب نعي الاسلام كان متقاله ان الاسلام انتهى في الارض كان متقاله ان خلاص يوم القيامه هيقوم بقى التتار والمذابح والاثنين مليون اللي قتلوهم في العراق وقتل الخليفه العباسي في بالاحذيه في الشوال بتاعه وسجن بيزيد الصعقه وانهيار الخلافه العثمانيه وقتله في السجن واخذ زوجه بيزيد الصعقه وجعلها تيمور لنكي خادمه تقدم لضيوفه الطعام والشراب والمآسي دي كلها بسبب حديث للنبي حديث محمد بن خوارزم شاب ما طبقوش لانه ما كانش مذاكره ما كانش مذاكره حديث اتركوا الترك ما تركوكم الترك يا جماعه اللي هم التتار والمغول الترك مش الامه تركيه بس الترك دي قصه ياجوج وماجوج نفسهم ترك الترك لحد سيبيريا والقوقاز والصين كل ده ترك اتركوا الترك ما تركوكم لما لما جنكيز خان بعت رسل لمحمد بن خوارزم شاه قطع الرسالة وقتل الرسل خرج التتار وخرجت الخرجة الأولى المرعبة اللي النبي اتكلم عنها من قبلها بمئات السنين بتاعة جنكيز خان التي لم تنتهي إلا على إيد قطز في عين جالوت مذاكر غير اللي مش مذاكر النبي قال اتركوا الحبشة ما ما تركوكم يبقى الأحباش إلا لو هم اللي اعتدوا النبي قال لو اعتدوا لكم حجة عليهم من الله انما ابعدوا عن الناس دي الا لو هم اللي جم الا لو هم اللي جروا شكلكم الا لو هم اللي جروا عليكم الا لو هم اللي ظلموكم المذاكر غير اللي مش مذاكر يلا نبدا بدايه يا جماعه اللي, اللي جاي صعب قوي وانا لما بقول الكلام ده انا مش بكرر كلام قلته في الحلقات اللي فاتت لسه جاي يا امه محمد هنعيشه او اولادنا هيعيشوه لسه جاي حربين عالميتين احفظهم احفظوا كل كلمه هقولها قبل ما ابدا قصه النهايه وقبل ما ابدا ترتيب الاحداث والسيناريو لان علامات الساعه كتير ومتفرقه في الاف الكتب ومتفرقه في دواوين السنه طب ده قبل ده ولا ده قبل ده فتنه الاحداث الاول ولا المهدي ولا و- ايه العلاقه بين الفتن وال... هو في خلافه قبل المهدي ولا ما فيش خلافه بعد المهدي اختلاف بين العلماء وهو المهدي هيحكم ولا عيسى هيحكم وهو المهدي الاول ولا الدجال وهو ال... ال... ال... سيدنا عيسى ينزل قد ايه وهيعيش كام سنه والدجال خ- ه- هيقعد فتنته قد ايه كام يوم والملحمه هتحصل الاول ولا تحرير فلسطين الاول و- وايه العلاقه بين كل ده ورفع المصاحف وهدم الكعبه وامتى ده هيحصل وامتى ده هيحصل ايه ترتيبه الاحداث عشان كده بقول لكم انا هكلمكم عن خمس مراحل المراحل الخمسه اللي نهايتها لحظه نزول المقصله لحظه انهيار انتهاء وجود الانسان على الارض لحظه النفخ في الصور المراحل الخمسه هكلمكم فيها باذن الله بالترتيب باذن الله سبحانه وتعالى وطبعا يعني يعني الواحد اجتهد انه يجمع واجتهد انه يفهم واجتهد انه يقرا واجتهد انه يذاكر و- وما كان من توفيق فمن الله ربي وربكم وما كان من خطا ومن نسيان فمني ومن الشيطان الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الحق الكامل سبحانه وتعالى ربي يعلم يعني الواحد اجتهد قد ايه عشان الحلقه دي اللي انا بقول لكم دي اخطر حلقه في السلسله واللي انا بقول لكم دي اميز حلقه في هذه السلسله عن اي سلسله تانية في علامات الساعه وعن اي كتاب تاني في علامات الساعه ان بديك سيناريو مرتب بالادله من القران والسنه قدر الوسع والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق سبحانه وتعالى آه، لسه في حربين عالميتين خدوا بالكم الحرب العالميه الثالثه اللي هتبقى ما بين الم- المسلمين بعد قيام الخلافه والمعسكر الغربي والغرب هيتحالفوا ضد عدو من ورائنا يا ترى مين يقينا المعسكر الشرقي هيبقى مين يعني والحرب العالميه الرابعه اللي هي الملحمه اللي هي اسمها هرمجدون دي قصه اللي هيبقى فيها 80 دوله هيتحالفوا ضد الاسلام وهيبقى مكانها في سوريا في الشام لسه في حربين عالميتين ولسه في معركتين مع اليهود لا مش معركه واحده لا معركتين مع اليهود المعركه الاولى معركه تحرير فلسطين القادمه اللي هي الخطوه الاولى في الخلاص والنجاه اللي هي اول بدايه السيناريو خالص اللي هي المرحله الثانيه في الخمس مراحل اللي هكلمكم عنهم ان شاء الله لسه في حرب اللي هي سينطق الحجر والشجر فيها وتحرر فلسطين والمعركه الثانيه لما هينزل عيسى ابن مريم ويطارد الدجال ويقتله عند باب لد قلت لكم باب لد ده مطار اكبر مطار يهودي في العالم دلوقتي اللي- يعني اكبر مطار يهودي في العالم هيقتله عند باب لد وسينطق يومها الحجر والشجر ويومها ستنتهي اليهوديه من على وجه الارض كل واحد يهودي سينطق عليه الحجر والشجر يبقى لسه في معركتين ولسه في مرتين هينطق فيهم الحجر والشجر في فلسطين مرت تحرير فلسطين الاولى ومرت يوم قتل الدجال عند باب لد والانتقام من كل اليهود السبعين ألف اللي خرجوا مع الدجال عشان ما حدش برضه دماغه تسرح اليهود اللي هيخرجوا ورا الدجال مش هيبقوا يهود فلسطين لأن الدجال هيخرج من الشرق أصلا من إيران وال وال من من من خراسان من ايران فاليهود اللي هيخرجوا ورا الدجال دول يهود ايران مش يهود فلسطين عشان ما حدش يتقال ان الدجال هيخرج وفلسطين فلسطين هيبقى فيها الحكم الاسلامي في هذا الوقت هتبقى اتحررت في هذا الوقت ولكن هتبقى زي ما هقول لكم في المرحله الثالثه ملامح الخلافه اللي قبل المهدي وقد ايه هتبقى مخلطه عشان نفهم كل حاجه باذن الله سبحانه وتعالى لسه في حربين عالميتين لسه في معركتين مع اليهود هننتصر في الاثنين باذن الله لسه في مرتين هينطق الحجر والشجر لسه في خلافتين جايين خلافه قبل المهدي وخلافه بعد المهدي وهفصل لكم فيهم ان شاء الله باذن الله في قصه النهايه ده ايه إيه إيه عشان طب يعني ايه الخلافه اللي قبل المهدي اللي اتكلم عنها كبار العلماء واثبت كبار العلماء في ناس بتقول لا مفيش الكلام ده مش صح يا جماعه اللي بيقولوا مفيش دول فعلا عندهم المهدي منتظر يعني خلاص خراب لحد ما يجي وظلم لحد ما الكلام ده غلط المهدي مش هيجي غير بعد ثلاث فتوحات عظمى في الامه المهدي هو جائزة الله للأمة لما الأمة تقدم المهدي مش شخص هيجي من السماء هيحول الأجساد الميتة في الأمة ويحول أمة بعيدة عن الدين لا تحكم شرع الله بتأكل معظمها من الربا ب- بترفع الرايبضة بت- ب- ب- بينتشر فيها الجهل يوسد الأمر فيها إلى خير غير آله المجد مش هيجي الأمة ميتة وفجأة يديها حقنة روح من الله سبحانه وتعالى فيبقوا خلفاء في الارض ده كلام وهمي وده كلام اصلا مصادم للتاريخ غير ان هو مصادم لسنه النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه المهدي مش هيجي غير بعد ثلاث فتوحات لو دفعنا ثمنهم المهدي هيبقى جائزه من الله لينا فيهم والنزول عيزه جائزه من الله لينا بعدهم مش هيجي غير بعد فتح فلسطين وتحرير فلسطين ومش هيجي غير بعد انتصار المسلمين في الملحمه اللي هي الحرب العالميه الاخيره انتصار المسلمين في الملحمه ومش هيجي غير بعد فتح القسطنطينيه بعد الانتصار في الملحمه المسلمين هيخرجوا يفتحوا في العالم فيوصلوا للقسطنطينيه ايه ده امال المهدي هيجي يعمل ايه المهدي هيجي تكون فلسطين فتحت ويكون الملحمه انتصرنا فيها اصل في ناس كتير بتقول كلام غير ده وهذا كلام غير صحيح اصلا غير صحيح ومش هيجي غير بعد ملحمه وتحرير فلسطين وفتح القسطنطينيه امال المهدي جاي يعمل ايه؟ المهدي جاي يعمل كتير هنتكلم دلوقتي المهدي جاي يعمل ايه؟ ده المهدي جاي يرجع الخلاف المهدي ده ثوره تصحيح في الامه وعوده بالامه الى عهد الخلافه الراشده وعيسى عوده بالامه الى عهد النبوه فدي قصه تانية وترقيه تانية خالص خالص لما ياتي ال- المهدي يعني المهدي مش هيجي غير بعد الثلاث حاجات دول ما يتعملوا عشان كده مهدينا ليس منتظرا ليس عشان كده وقل اعملوا الكلمة الذهب اللي قالها الشيخ الألباني رحمه الله لما قال هناك من المسلمين من يتصور أن المهدي في سبع سنين ما هو يعيش سبع سنين سيفعل ما لم يفعله محمد بن عبد الله في 23 سنة هو انتوا فاكرين ان المهدي هيخلص ال- الليلة اللي النبي ما عملهاش في 23 سنة عليه الصلاة والسلام إنما كمل أتباعه بعده ال- ال- ال- المهدي الخلافة لن تسقط على المسلمين من السماء وفتح فلسطين لن يسقط على المسلمين من السماء والانتصار في الملحمة لن يسقط على المسلمين في السماء قال الله وقل اعملوا لازم نشتغل ولازم نتجهز لأن لو الأمة نقلت نقلة لقدام ساعتها ربنا هيجيب لنا المهدي ينقل النقلة اللي باقية لأن مفيش ترقي مرة واحدة الترقي بيجي تدريجي ودي سنة ربنا إن الحق ما بيرجعش مرة واحدة إخواني وأحبابي في الله بدأنا كده في المقدمات يلا ندخل بقى في قصة النهاية يلا ندخل في المراحل الخمسة الخطيرة خمس مراحل اللي لسه جاية على وجه الأرض المرحلة الأولى مرحلة استمرار المتاهة ايه المتاهة دي؟ المرحلة اللي احنا فيها انا بسميها المتاهة مرحلة استمرار المتاهة لحد امتى؟ هكلمكم اهو المرحلة الثانية مرحلة تحرير فلسطين تحرير فلسطين قبل المهدي وقبل الخلافة وقبل كل ده تحرير تحرير فلسطين يا مولانا مفيش حاجه تحصل في الامه لما تحرر فلسطين ازاي وعلى ايد مين اكلمك اهو بالراحه بس احيانا تلاقي نفسك ضايع وبيتك ضايع وحياتك ضايعه لحد مثلا ما تبعد عن اقرب اتنين ليك في الدنيا تكتشف انك نجحت وانطلبت او تغير مكان سكنك اللي انت ليك صحبه معينه فيه تكتشف انك نجحت تكتشف ان اللي كان مدمر حياتك مش انك فاشل ان اللي حواليك كانوا مدمرين حياتك هي دي الصدمه اللي الامه هتتصدمها بعد تحرير- بعد تحرير فلسطين هتكتشف ان كل الهم اللي احنا فيه والمتاهه اللي كنا فيها مش بسبب بس التشخيصات اللي بنقولها وال... والج... بسبب اليهود ووجودهم في المنطقه بس كل الغيبوبه اللي احنا فيها والدمار اللي احنا فيها على كافه المستويات بسبب وجودهم في المنطقه طب لما ربنا يحررها يحرر فلسطين ساعتها هتلاقي نقله تانية بس خدوا بالكم النقله اللي هتحصل بعد تحرير فلسطين احسن حد يفتكر ان بعدها بقى الخلافه الراشده لا الخلافه اللي هترجع قبل المهدي مش الخلافه الراشده هتبقى خلافه فيها دخل هتبقى زي ايه يعني هتبقى بالظبط زي حاله الامه بعد معركه حطين مش حاطين اتحررت فلسطين اه بس ما رجعتش خلافه راشده مش بعد حال الامه بعد عين جالوت مش عين جالوت اتخلصنا من التتار بس ما رجعتش خلافه راشده زي حال الامه في الدوله العثمانيه مش الدوله العثمانيه كانت بتفتح اوروبا اه بس كان الصفويين وكان الشيعه مقطعين الدنيا ومبهدلين الدوله وبيتعاونوا مع اعداء الدوله ضدها يبقى قول الامه ما كانتش 100 100 في الدين ولا كانت 100 100 عشان كده اللي بيضرب في هذه الفتره من الزمان بيضرب كده بيضرب بالمثالب اللي موجوده فيها يبقى الخلافه اللي هتيجي قبل المهدي دي خلافه فيها خير وفيها شر يبقى المرحله الاولى استمرار المتاهه المرحله الثانيه تحرير فلسطين المرحله الثالثه عوده الخلافه بس الخلافه اللي بكلمكم عنها بالملامح اللي بقول لكم عنها المرحله الرابعه مرحله المهدي والدجال وعيسى ابن مريم ودي طبعا اخطر مرحله محتاجين ان احنا نبقى فاهمينها ومذاكرينها كويس جدا المرحله الخامسه ما بعد عيسى ابن مريم حتى لحظه انتهاء وجود الانسان على الكره الارضيه والنفخ في الصور يلا نبدا يلا نشتغل بقى يلا ننطلق قبل ما ننطلق خلاص الحلقه خلصت فانا مش هقدر انطلق النهارده انا مش مستعجل خالص في قصه النهايه انا مش مستعجل انا زي ما بقول لك لازم نذاكر لازم نبقى مذاكرين حلوه ابن عمر لما كان مذاكر قال كلام ذهب لينا لحد دلوقتي تستعجلش لما حد يجي يسخنك على حاجة في الواقع يا ملتزم ويا ملتزمة لما حد يجي يسخنك على فكر معين عشان خاطر الوجه الله ما تستعجلش قبل ما تذاكر قبل ما تذاكر وقبل ما تبقى فاهم ياما شباب دخلوا في اصطدامات ضيعوا شبابهم بيها وما نفعوش الأمة بيها ياما ناس دخلوا في اصطدامات بقالهم 100 سنه من يوم سقوط الخلافه للنهارده 100 سنه ولسه بنلف حوالين نفسنا ولسه ما بنتقدمش لقدام وعدتم من حيث بداتم زي ما النبي قال قاعدين يا عيني نلف حوالين نفسنا ونرجع زي ما بدات ون... ونموت ونروح ونصطدم وندفع شبابنا وندفع عمرنا وفي الاخر عط نرجع زي ما كنا تاني ليه؟ لان احنا مش مذاكرين ولان احنا مش مذاكرين علامات الساعه ومش مذاكرين بقى الحاجه الثانيه منهج الرسول في التغيير ودي ان شاء الله باذن الله تبقى سلسله ثانيه اسمها الرسول والحياه منهج الرسول في التغيير اللي هيفهم السلسلتين دول هيبقى مذاكر اللي هيفهم سلسله نهايه العالم وقصه النهايه وسلسله الرسول والحياه اللي انا هتكلم فيها عن منهج الانبياء في التغيير ده فعلا باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يبقى مؤهل انه يقود الامه في التغيير وانه يعمل حاجه فيش حد قبله عملها ربنا يوفقنا اللهم وفقنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم ارشدنا اللهم تول امرنا اللهم اغثنا في ديننا ودنيانا الله رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا عزما رب زدنا ايمانا ويقينا اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك ولا تجعل همنا الا رضاك ولا تجعل رغبتنا الا اليك ولا تجعل توكلنا الا عليك اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم أمين بكرة إن شاء الله بإذن الله هنبدأ في سيناريو نهاية الزمان وهنبدأ في قصة النهاية وهنبدأ في أخطر حكاية على وجه الأرض قصة الأرض من الآن حتى تقوم الساعة انتظرونا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمان ظهرت ومنها ما بطن يا رب فارحمنا عيدا ولسوف تأتي البشريات قبل النهاية والممات نصر لدين الله آت فلتسألوا الله الثبات فلتسألوا الله